قلوب أهل الآخرة أخي في الله إنني أريدك أن تتساءل هل نحن مؤمنون باليوم الآخر حقا يقينا صدقا أم عندنا شك في ذلك إذا كنت تؤمن باليوم الآخر حقا يقينا يقينا صدقا صدقا ماذا عملت له قلوب أهل الآخرة الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام ولذلك هذه القلوب تحتاج إلى وقود تسير به إلى الله من الوقود الذي يدفعها في السير إلى الله الإيمان بالآخرة انظر أخي في الله كان الصحابة لما آمنوا بالآخرة كانت تأتيهم ضربات سيوف الأعداء يأخذونها كأنها قبلات من أصدقائهم من الملائكة يستقبلونها بشغف قلوب أهل الآخرة نعم لما كانت امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله انتبه انتبه جاء بجزار وقال اسلخها بغير ذبح كما تسلخ الشاة وهي حية تنظر فكانت تضحك تضحك قيل جنت قالت ما بي من جنون إنما رأيت بيتي في الجنة قلوب أهل الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال الجنة إيه؟ اشتاقت عجبت للجنة كانت تشتاق إلى رجال فعشنا أياما لا يشتاق الرجال إلى الجنة قلوب أهل الآخرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا هذا لوجهه خالصا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين أحبتي في الله إني أحبكم في الله سمعنا في آخر آية في الصلاة قول ربي جل جلاله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها صلى الله عليه وسلم إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم اجعلنا من المؤمنين بالآخرة إن قضية الإيمان بالآخرة أيها الإخوة أيها الأحبة هي قضية الرسل وقد يظن بعضنا بعض المسلمين اللهم اجعلنا لك موحدين اننا مؤمنون بالاخره ولكن القضيه اننا لو امنا بالله واليوم الاخر حقا لما وقعنا في معصيه ابدا ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم احنا اول مره ناتي مسجد علي بن ابي طالب فالظاهر مش عارفين الشرط عارفين الشرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام واللي مش عايز يصلي على النبي يروح عليه وعلى اله الصلاه والسلام هذا شرط موافقين طب صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا يقول صلى الله عليه واله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو وهو مؤمن يقول العلماء هل معنى ان الزاني كافر لا الزاني مؤمن ولكنه ناقص الايمان ليس عنده كمال الايمان يقول ابو هريره راوي الحديث حال المعصيه يخلع عنه الايمان كما ينزع احدكم القميص من رأسه فاذا تاب عاد اليه لبسه اللهم ثبت الايمان في قلوبنا لذا قال الحبيب محمد عليه وعلى اله الصلاة والسلام ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب عارفين يخلق يعني ايه يا شباب يدوب يتهري يتقطع يقدم الايمان من كتر ما انت عمال تقلع وتلبس تقلع تقلع ايه الايمان ما هو اذا زنيت خلع تبت لبس سرقت خلع تبت لبس اغتبت خلع نممت خلع كذبت خلع نافخت خلع نمت عن صلاة او تركت صلاة خلع مع كل معصية يخلع الايمان ومع التوبة يلبس فيتهري يخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم جدد الايمان في قلوبنا اننا نحتاج الى تجديد الايمان اخوتا نعم ان الايمان قضايا معلومة سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الايمان قال ان تؤمن ها بالله وملائكته وكتبه ورسله و واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه ستة اركان للايمان اذا انتقص احدها فان الانسان يكفر كفرا مخرجا من الملة مشركو قريش كانوا يؤمنون بالله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله هم يؤمنون بوجود الله وان كانوا يشركون معه الهه اخرى توصلهم الى الله وملائكته كانوا يقولون الملائكه بنات الله الى اخره ولكن كانت معارضات المشركين في قضيتين شخص الرسول وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الاخر تلاقي كتير قوي وقالوا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أإذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إلى آخر الآيات كانوا يستغربون جدا قضية البعث وفي زماننا كثيرون من العصاة يشكون في الآخرة اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا أخي في الله إنني أريدك أن تتساءل هل نحن مؤمنون باليوم الآخر حقا يقينا صدقا أم عندنا شك في ذلك إذا كنت تؤمن باليوم الآخر حقا يقينا صدقا فماذا عملت له ماذا عملت لما جاء رجل الى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يتساءل متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا ها؟ وماذا اعددت لها ماذا اعددت لها عملت لها ايه هو ده السؤال المفيد ليست القضية متى ولكن القضية ماذا ماذا اعددت للساعة ان المسلم الموحد اللهم اجعلنا لك موحدين ان المسلم الموحد ينتظر الساعة فايمانك باليوم الاخر يقوم على ثلاثة ركائز على ثلاث ركائز الركيزة الاولى انه ات لا ريب فيه ثانيا انه لا يعلم موعد القيامة الا الله ثالثا انه قريب رابعا انه لا يأتي الا بغتة نقول الاربعة دول تاني ها طب ادفع اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ما احنا في زمن كل كل حاجة تدفع فانت هتدفع لنا بس الصلاة على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام يقوم ايمانك باليوم الاخر على هذه الركائز الاربعة الاول ان اليوم الاخر ات ها إيه؟ لا ريب فيه لا ريب في يوم اخر يقين نعم ان لم تؤمن بهذا كفرت كفرت ولذلك اخوتاه والله انا بحبكم في الله عشان كده خايف عليكم قوي من الحيدة عن الصراط المستقيم ربك بيقول ايه وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون يعني ايه ناكبون يا عم الحاج ناكبون يعني ادى الصراط منكبه منكبه يعني ايه كتفه فبقى الصراط كده عند كتفه وهو ماشي كده فلما تشوف نفسك بعيد عن الصراط تزدد ايمانك باليوم الاخر تهدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم اننا بحاجة الى الهداية الى الصراط المستقيم اذا رأيت نفسك تحب المال فاعلم انك لا تحب اليوم الاخر اسمع ان اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله اليهود قالوا نحن ابناء الله وايه واحباء قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى الله تحداهم قال لهم لو ده صح اتمنوا الموت لو ده صح تعملوا ايه تمنوا الموت تمام فتمنوا الموت ان كنتم صادقين طب موتوا مش انتوا بتقولوا الجنه بتاعتكم طب اطلب من ربنا يموتك دلوقتي هتموت تروح الجنه مش حكيت لكم القصه دي قبل كده ماشي قدام الجامعه بالعربيه كده وفي واد معدي من قدامي شابط في ايد بنت ولا بنت شابطه في ايده فهجمت عليه كده بهزار يعني فليه يا عم الشيخ هتموتنا ولا ايه قلت له مش اذا مت تروح الجنة وتستريح قال لي يا عم جنة ايه احنا بتوع جنة برضه نعم والله والله والله لو ضمننا ان ندخل الجنة ما تمنينا البقاء في الدنيا لحظة واحدة صح ولا لا لو الواحد لما يموت يدخل الجنة تتمنى تموت امتى حالا حالا دلوقتي لكن المشكلة زي ما ربنا قال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم قال يحيى بن معاذ يحيى بن معاذ الرازي من سادة التابعين يقال لأحدنا أتحب أن تموت تحب تموت يا أخي يقول كلا يقال ولما لو حد قال لي تموت دلوقتي اقول لا يا رب استر ارزقني قبل الموت توبة صح كده اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما نعم يقال لأحدنا أتحب أن تموت يقول كلا يقال ولما يقول حتى أتوب ثم هو لا يحب أن يتوب ولا يحب أن يموت ولا يحب ان يؤخر عنه رزقه من الدنيا لكأن قوم لا يعلمون لكأن قوم لا يعقلون أخي أتحب أن تموت لا ليه لما توب طب ما تتوب حاضر هتوب هتوب هتوب انت هتوب هتوب كأنك تشك أنك ستموت ما هو اللي عارف أن الموت يأتي بغتة حضرتك آه، ممكن تموت امتى يعني ممكن دلوقتي ممكن ولا لازم اما تروح البيت لا ممكن يكون ملك الموت الان بين الصفوف عمال يتجول يبحث عن شخص معين ما بيبحثش هو عارف طريقه ها ليصل الى شخص معين ليقبل ممكن تكون انت وممكن تكون انت او انت او انت الحق اللهم تب علينا يا رب اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا نعم تب الان هذه اول ثمرة من ثمرات الايمان بالاخرة تعجيل التوبة اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين ان تؤمن ان اليوم الاخر ات لا ريب فيه السؤال بتاع الاخوة اليومين دول كل ما اقول له حاجة يقول لي ازاي انت تؤمن ان اليوم الاخر ات لا ريب فيه صح لكن بتنظر الى النساء المتبرجات صح بتكذب احيانا صح تغتاب احيانا صح تنم كثيرا صح نعم احيانا تنام عن صلوات مكتوبة تضيع صلاة جماعة تقع في معاصي عموما من منا بغير معصية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين هذا دليل ان اليقين ليس كاملا الكلام ده انا قلته قبل كده كتير بس هقوله مرة تانية لله وما تزعلوش مني بس تصلي اللهم صل على النبي محمد يقول ابن القيم والسؤال في بداية كتاب الداء والدواء يقول ابن القيم هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل نسمع السؤال ده تاني ولا مش ما عندكوش استعداد طب صلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل ممكن ابن القيم بيقول ايه وهذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق وهو من اعجب الاشياء ايه هو السؤال الصحيح ان ممكن يبقى انسان على علم وتصديق جازم وما يعملش بالعلم ده ممكن اه ممكن اقول لك الدليل انت اهو بلاش قضية اليوم الاخر لانها ممكن تكون غايبة شوية عن اذاننا عمرك سمعت حديث ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له عمرك سمعت الحديث ده سمعتوه والله يعني عارفه يعني يعني عندك علم ان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة كل ليلة مش في رمضان بس ولا في الحج بس لا كل ليلة الى سماء الدنيا طبعا نزولا يليق ها بجلاله وكماله ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه ربك بيقول ايه هل من سائل فاعطيه طب انت محتاج من ربنا حاجه والله العظيم طب احسن محتاج من ربنا حاجه صح ثم ربك كل ليله بيقول إيه؟ حد عايز حاجه يا جماعه الله يقول هل من سائل انت مصدق ان ربنا ينزل ويقول هل من سائل ولا مش مصدق عندك علم اديك عارف الحديث ومصدق بتقوم اهو اجتمع العلم والتصديق ومع ذلك لا تكون مفيش عمل ايه السبب لو قلنا عم الحاج محمد امام مسجد علي بن ابي طالب اعلن في حدائق القبة كلها انه الساعة ثلاثة قبل الفجر بساعة اللي هيجي مسجد علي بن ابي طالب هنديله اتنين كيلو لحمة حد هيجي قال لا يعني انتم مصدقين الحاج محمد اكتر من ربنا طب ما تقوم بالليل تقول يا رب اتنين كيلو لحم هو الملك يقول كده هل من سائل هل من سائل وانت نايم ما انتش سائل في الملك جل جلاله ده سببه ايه قال ابن القيم والجواب نعم نعم ايه بقى قد يجتمع العلم والتصديق ويتخلف العمل قال ولهذا التخلف عدة اسباب منها ضعف العلم ونقصان اليقين ضعف العلم وايه ونقصان اليقين اذا علمت ان الساعة اتية لا ريب فيها انا اديتك ثمرة من ثمرات الايمان باليوم الاخر حد فاكر اللي هي كانت ايه ايه تعجيل التوبة او كده عايزك تبقى صاحي معايا اول ثمرة ايه تعجيل التوبة الثمرة الثانية عدم انتظار الجزاء لو انت امنت باليوم الاخر يقينا يقينا ثم احسنت الى انسان تنتظر الجزاء من من خليها دي لليوم الاخر هتنفعني وقت زنقه صح ولا لا ومن ثمراته وهي الاخطر الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله يا رب الاخلاص لما تيجي تعمل عمل وما تنتظرش جزاء الا من الله فتعمل العمل خالصا لوجه الله عشان كده اسمع النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم يعلق الايمان باليوم الاخر على ايه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه اكرمه ليه عشان اما اروح له يكرمني لا عشان اما اجي اليوم الاخر الاقي اكرامه في ميزان حسناتي اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت الايمان باليوم الاخر ضابط للسان والاعمال فاول ايمانك ايمان باليوم الاخر ايمانا لا ريب لا ريب فيه لا شك فيه يقينا آت فإذا أيقنت أن الآخرة آتية تنضبط أخلاقك ليه واحد ظلمك تقوم انت تعمل ايه لو مفيش يوم آخر اللي يضربني ألم أضربه اتنين ايه المشكلة ما هو احنا الاتنين هنموت بقى ونبقى تراب وانتهت القضية اللي يسرق مني جنيه أسرق منه ألف تاني حاجة ليه اسيب واحد يبقى احسن مني في الدنيا لا منهب بقى مفيش يوم اخر لكن لما يبقى في يوم اخر اعمل ايه اللي يظلمني اقوم اقول يا رب خذ لي حقي منه يوم القيامة فينزل الاستسلام لله بردا وسلاما على القلب عشان كده ربنا برد قلب النبي لا لا لا انتوا ما بتصلوش على النبي صلى لا معلش بقى لا لا لا اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا برد الله قلب النبي بقوله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ساعتها الواحد يستريح لما يظلمني او يأذيني او يضربني او ي- يفعل شيء راحتي ان لينا باب وهنلتقي قدامه يوم القيامة وحقي وحقك يبينهم مين الملك ساعتها انا استريح خلاص لكن لو مفيش يوم قيامة اعمل ايه تبقى بقى قضية ايه انا ومن بعد طوفان فهمت فلذلك الايمان باليوم الاخر انه ات لا ريب فيه مهم لضبط سلوك الانسان لضبط السلوك ثانيا ان تؤمن بان القيامة قريب يوم القيامة ايه قريب دايما في القرآن كده يسألونك عن الساعة قل انما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا قولوا معايا تاني الآية بتاع سورة الأحزاب كده يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فهكذا في القرآن اسمع حتى عن يوم القيامة قول الله جل جلاله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ابن كثير في التفسير والكلمة جميلة جدا يقول ونون الجمع في نراه انهم يرونه الكفار يرونه يرون ايه يوم القيامة يرونه بعيدا ونراه نون الجمع في نراه مين الله والمؤمنون ده كلام ابن كثير يقول لك الله وايه والمؤمنون سبحان الله شرف لك ان تعتقد قرب القيامة فتكون عقيدتك ما امر الله شرف احنا بنقول ان العلماء ازدادوا شرفا بقول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وايه واولو العلم فاولو العلم ازدادوا شرفا انهم شهدوا مع من مع الله والمؤمنون ازدادوا شرفا انهم يعتقدون ان القيامة قريب انهم الكافرون يرونه يوم القيامة بعيدا ونراه الم... الله والمؤمنون قريبا نراه قريبا ايمانه بان القيامة قريب شوف ربك بيقول ايه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها و والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد انتبهوا يا شباب فهذا كلام الله المؤمنون يعتقدون قرب الساعه فهم من خشية ربهم مشفقون لما تعرف اخي في الله حبيبي في الله ان من مات قامت قيامته في قيامة صغرى وقيامة كبرى القيامة الصغرى انك ساعة ما تموت قامت قيامتك هتحاسب وتعذب في القبر او تنعم اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم برحمتك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة في القبر تقوم قيامتك اذا مت ليه المؤمن مشفق من الاذى اقعد يا عم الحاج لو سمحت اقعد ما حدش يسرق هي فضل شظهري مش قلت ما حدش يسرق يا انت ما تسربش برضه ما تسمعش الكلام ما تسربش جزاك الله خير والله بحبكم في الله مش عايزين نضيع وقت بس لو قعدنا نشرب هتلتفت عن الدرس ممكن الكلمة اللي ربنا هيهديك بيها لسه ما سمعتهاش لحد دلوقتي ممكن تفوت منك وانت بتشرب وانت رايح الحمام وانت سرحان في حاجة فانتبه لعل الله يصلح قلوبنا اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد اصلحت قلوبنا ورضيت عنا انتبه اخي في الله لماذا يشفق المؤمن من الاخرة الواحد بيقول والله بعد التعب والهم والنكد اللي احنا عايشين فيه ده لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة صح ولا لا تبقى مصيبة ولا لا يا شباب تبقى كارثة ليه يبقى نكد في الدنيا وعذاب في الاخرة كمان مش ممكن بقى لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه ها؟ الأمرين جميعا هم الدنيا وعذاب الآخرة فقال له ابنه ولم لا تأتي الآخرة المؤمن بالسرور وهو يتعب لله وينصف قال له طب وايه لما ندخلش الجنة يا أخي ده احنا بنتعب لربنا وننصب في الدنيا زي ما النهارده الناس بيقولوا امال لو ما دخلناش احنا الجنه امال مين اللي يدخلها يا عم ده يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ده كلام اونطه لا لا اسمع الراجل اللي فاهم بقى بيقول له ايه قال يا بني والله اخشى ان يؤتى بعملي كله فيضرب به وجهي اين القبول واين السلامة هو ده الاسلام قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ها؟ يحتسبون اسمع شريط اسمه المخاوف اول حاجة تخاف منها انك ممكن تصلي ستين سنة وتقابل ربنا يقول لك عبدي لما لم تصلي تبص حواليك كده انا يا رب انا نعم لما لم تصلي تقول له وعزتك وجلالك صليت يقول كذبت انما صليت ليقال مصل وقد قيل فلا اجر لك عند ضاعت ستين سنه صلاه ضاعت ستين سنه لحيه ضاعت ستين سنة ذكر ضاعت آلاف من الجنيهات نفقة قد تأتي يوم القيامة ويقول الله لك عبدي لما لم تصلي تقول وعزتك وجلالك صليت يقول كذبت إنك لم تصل كصلاة حبيبي محمد والرسول لما واحد صلى صلى مش زي صلاته قال له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي ما صليتش ما صليتش هي دي وبدا لهم من الله ها ما لم يكونوا يحتسبون المشركون ياتون يوم القيامه ربنا يقولون اسمع كلام ربنا في سوره الانعام قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ها اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ربنا بيقول ايه انظر كيف كذبوا على انفسهم كذابين قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا سورة المجادلة دي بقى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له ها كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك اللهم ذكرنا بك فلا ننساك اللهم ذكرنا بك فلا ننساك اخوتي احبتي في الله القضية اخطر مما تتخيل عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول الله والذين هم من خشية ربهم مشفقون قالت اهؤلاء هم المنافقون قال لا يا ابنة الصديق انما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون الا يتقبل منهم اللهم تقبل منا اعمالنا يا رب تقبل منا اعمالنا برحمتك الكبرى تولنا اخوتي في الله احبتي في الله ان الذي يعتقد ان الساعة قريب يشفق يخاف يخاف لابد ان تعتقد ان الساعة قريب فتثمر ثمرات الثمرة الاولى الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا يوم الخميس اللي فات كان فيه زلزال ستة واتنين من عشرة بيقولوا تاني يوم الجمعة كان في زلزال في افغانستان بيقولوا ايه في الجرائد احنا كلنا بناخد الاخبار من الجرائد معلش اللهم اعلم بقى الكلام ده اصله ايه احنا بناخد اللي, اللي مكتوب قالوا ان الزلزال في افغانستان سوى الجبال بالارض عارف الزلزال عمل ايه ها سوى الجبال بالارض بقت الجبال دكه كان مقياسه ستة وتسعة من عشرة فرقت سبعة من عشرة ايه رأيك لو جه زلزال دلوقتي سوى مصر اوعى تكون مصدق الكلام بتاع الجرايد انهم بيقولوا الفراعنة اقوى من الزلازل اصل دول ده ميراث الفراعنة عاد وثمود واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة ربنا بيقول ايه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة اقوى ولا لا ممكن يدمرها دلوقتي يعني قادر قادر قادر قادر طيب لو قابلت ربنا دلوقتي يبقى راضي عنك ولا لا هي دي القضية ربنا راضي عنك لا لازم انت تبقى خايف مش الله اعلم انا هعمل ايه لا تبقى خايف لانه لو سخط عليك كلمة واحدة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وانتهت قضيتك ويتساءل في القبور فين فلان ذهب به الى امه الهاوية نعم لو قلنا ان الزلزال احنا معرضين النبي محمد نصلي عليه عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن في هذه الأمة إيه خسف ومسخ وقذف خسف ليه سلاسل الأرض تفشع وتبلع اللي فوقيها ومسخ أن يمسخ البشر إلى قردة وخنازير وقذف إن السماء تمطر حجارة قذف لازم هيحصل في هذه الأمة هذا مصداق كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلو احنا منتظرين دلوقتي خسف او مسخ او قذف محتاج كم مليون محتاج فلوس قد ايه يا اخي فلوس ايه بقى انا محتاج اتوب محتاج اذكر محتاج اصلي محتاج اقوم الليل محتاج اتصدق محتاج ربنا يرضى عني ولا لا فايمانك بان الساعة قريب قريب دي يعني ممكن تقوم بكرة اه ممكن دلوقتي لان من مات قامت قيامته فممكن ساعتك تقوم دلوقتي حالا طيب محتاج فلوس كام ما جاوبني محتاج فلوس كام مش محتاج فلوس انا محتاج ربنا يرضى عني محتاج يا رب ارضى عنا يا رب نعم من امن ان الساعة قريب فاول شيء من الثمرات اول ثمرة الزهد في الدنيا عشان كده النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما خير بين الخلد في الدنيا وبين لقاء الله قال اختار لقاء الله اصل اخرتها برضه لا يبقى من دلوقتي زي موسى عليه السلام لما جاله ملك الموت قال اجب ربك صفعه ففقع عينه حديث صحيح البخاري فهات فقال له ربه ربنا يقول لملك الموت ارجع فقل له ضع يدك على جلد ثور فكل سحرة اصابتها بي اصابتها يدك لك بها في عمرك سنة قال ثم ماذا موسى عليه السلام قال ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن لا امام الاخر الموت يبقى امتى لا يبقى يوم هي هي هي هي فالشاهد يا شباب يفيدك الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا الدنيا كم قيمتها تساوي كام اهي الدنيا ما تساويش عند الله جناح بعوض زمان ضربت مثال اسمحوا لي نقوله تاني مثال ان الله عز وجل ما خلق الدنيا الا لنتزود منها للاخره قال تعالى تسمع كلام ربنا طبعا ما تسمع كلام ربنا بقى كده خليك صاحي كده اصل ده كلام مين كلام الله كلام الملك يقول الله جل جلاله انا جعلنا ما على الارض ها زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا انا جعلنا ما على الارض ايه زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا فربنا اداك الدنيا ابتلاء المثال خلي بالك من المثال اللطيف ده ان لو جبنا واحد وقلنا له تعالى ادخل جوه القصر ده هتلاقي جوه لآلئ وجواهر ويواقيت وذهب وماس والماظ وكل ما تشتهي ادخل وخد معك اكبر سيارات شحن في العالم وعبي على قد ما تقدر خد كل اللي انت عايزه بس مسموح لك دقيقتين ونص مسموح لك كام دقيقتين ونص عبي على قد ما تقدر فيهم وخلي بالك وانت داخل هتلاقي فيه صور مالكش دعوة بالصور ادخل جوه واملى الشنط صاحبنا قال ماشي ادخل دخل اول ما دخل لقى صورة فيلا جميلة فقعد يتفرج على الصورة كده يا سلام لو الفيلا دي بيبص كده تحت الفيلا عربية قال يا سلام والعربية دي كمان بيرفع راسه لقى واحدة جميلة بصة من البلكون قال ويا وعروسة قالوا له طب تعالى الدقيقتين خلصوا الدقيقتين ونص خلصوا خلاص ده مثال الدنيا وما فيها صورة وعمر الانسان ستين سنة لما تحسب ستين سنة الى جنب يوم عند ربنا اليوم بكم بألف سنة يطلع الستين سنة يساووا دقيقتين ونص اليواقيت والجواهير هي الصلاة والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله ربنا خلق وقال لك انزل الدنيا مدتها قد ايه دقيقتين ونص عبي يواقيت زي ايه كده اليواقيت الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والارض يا شوف اليواقيت يا اخي قلت كم مرة النهاردة سبحان الله وبحمده قلت كم مرة النهاردة لا اله الا الله النبي بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله كنز من الكنوز تحت العرش قلت لا حول ولا قوة الا بالله كم مرة النهاردة الرسول بيقول ما تصلي عليه يا عم عليه الصلاة والسلام يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ها ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي تقيلة قوي دي قلت كم مرة النهاردة قول يا خيبتك لما ما تقولش تبقى بتضيع الدقايق بتتفرج على الصور عربية ايه وفلة ايه وعروسة ايه ودنية ايه انت ما تعرفش الاخرة فيها ايه الاخرة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب نعم اسمع الى كلام الله جل جلاله يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ها خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينة وليس قيمة وليس قيمة فيستفيد المؤمن بالآخرة ثمرة برقم كم دي أربعة من ثمرات الإيمان بالآخرة ألا يقيم الناس بالدنيا بل يعطى الناس قيمتهم بعمل الآخرة أينما ذهبت تسأل اسمك ايه وظيفتك ايه شهاداتك ايه مؤهلاتك ايه ساكن فين ابن مين في مصر هذه أسئلة توجه إليك في القبر ليس هناك سؤال عند هذا السؤال في القبر من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن بالآخرة يقيم الناس على هذا من ربك وايه وما دينك و... ومن نبيك وهذا امر باطني التقوى ها هنا فيظن بكل مسلم يمر به انه افضل منه فالثمرة الخامسة التواضع للمسلمين التواضع لمين للمسلمين الذلة للمؤمنين اسمع كلام ربك يقول سبحانه جل جلاله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم يا بختهم يا رب حبنا يا رب فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم انظر كيف قال يحبهم قبل أن يقول يحبونه لأنه بحبه أحبوه يا رب حبنا يا رب نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم زي ما انا اقول لك كلام ربنا ما يتخدش بالكوم ده ايه كلمة كلمة ولذلك من ثمرات الايمان بالاخره ان الذي يؤمن بالاخرة يفهم القرآن اللهم ارزقنا فهما صحيحا لكتابك يا رب الامة اليوم صارت اعاجم لا يفهمون القرآن ولا يعملون به وهذا مخطط قديم في ان تصيب الامة العجمة منذ نادى خبيث قديما بأن تكون اللغة العامية هي الأصل لهدم اللغة العربية والله يقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم يوم الجمع لا ريب فيه آه أين حفاظ القرآن اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب اسمع إلى قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عربيا لعلكم تعقلون اليوم فوجئت بمجموعة من الجرائد ابتلاني بها حبيب لكن ابتليت بها جريدة اسمها مش عارف ايه الدستور ولا غيره اغلب الكلام مكتوب بالعامية لماذا ان هدم اللغة العربية مقصد لمن يحاربون الدين لكي نعود كما ترى اليوم ان الطالب يتخرج من الجامعات اذا اعطيته مصحفا يقرأ فكأنك تسمع رجلا لم يقرأ العربية قط الجهل بالقرآن وذلك بسبب العمى عن الآخرة والقرآن هو العلم قال الله جل جلاله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون في أول سورة الروم فسمى الله علم الدنيا لا علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا علم لا علم جهل لكونهم غافلون عن الآخرة لا يعلمون وإن حصلوا أعلى الشهادات فهم لا يعلمون إن كانوا عن الآخرة غافلين اسمع قول ربك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يا رب سلم يا رب نعم إن قضية القرآن اليوم إخوتان ينبغي أن تكون من القضايا الملحة في قلوب وآذان وعقول ناشئة من كل المسلمين صغارا وكبارا هجر القرآن غيب القرآن ترك القرآن لمن يتأكلون به فيحيون به الليالي الملاح والأفراح والأموات وهجر العمل به وحمله من ليسوا من اهله القرآن اللهم ارزقنا علم القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا متعة القرآن وارزقنا حلاوة القرآن نعم اننا اذا اردنا ان نحصل على القرآن غضا طريا فلا بد ان نحيي في قلوبنا الايمان بالاخره فتصبح قيمة القرآن حية في مدارك المسلمين إن القرآن ضاعت قيمته حين غيب عن المناهج الدراسية فلم تعد درجات التربية الدينية تضاف إلى المجموع وحين حجم وقلل قدره حتى في المعاهد الأزهرية غيب القرآن وأبعد وأقصي عن واقع التعليم العلم فصار في الواقع العملي ايضا غائبا اضف الى ذلك غيابه عن العمل به والتحاكم اليه اين القرآن اليوم في امة انه لم تتنكر امة لكتابها قط كما تنكرت هذه الامة لكتاب الله رغم ان الله قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم به تذكرون فان ضاع ضاعوا وان مات متم وان غاب غبتم وقيمتكم على قدر قيمته في حياتكم القرآن انه ستكون النتيجة حتما مخزية اذا سألت هذا الجمع كم منا يحفظ القرآن كاملا كم منا وستكون اخزى لو قام الحفظة فطالبناهم بآيات قالوا دعونا نراجع فهم اذا ليسوا بحفظة اين القرآن أين القرآن في حياة الأمة بالله عليك منذ رمضان الماضي ختمت القرآن كم مرة بالله عليك منذ رمضان الماضي أمسكت المصحف كم مرة بالله عليك منذ كم لم تحفظ لله آية بالله عليك منذ كم لم تقم لله ليلة بأجزاء كما كان النبي يقوم شيء مؤسف وأمة تتنكر لدينها ولكتاب ربها شيء مؤسف أن نتخذ هذا القرآن ظهريا لابن القيم استدلال لطيف استدلال طريف في مسألة عذاب القبر وأسبابه فذكر من أسباب عذاب القبر هجر القرآن واستدل بحديث النبي محمد انتوا بطلتوا تصلوا على النبي مش تصلوا على النبي عشان ربنا يبني لكم المسجد اوعوا تفكروا ان انتوا اللي هتبنوا المسجد امال مين اللي هيبنيه ده صاحب البيت ايوه صاحب البيت سبحانه وتعالى اصل الاخ مقابلني على باب المسجد قبل ما ادخل يقول لي احنا عايزين نبني الجامع ايه يا ابني هو انت اللي بتبني الجامع لا والله ده بيته واللي يبني يبقى ربنا بيحبه واستعمله واللي ما يبنيش يبقى ربنا اللي مش عايز منك حاجه انت حر بقى ده موضوعك ده بينك وبينه هو لو هيحبك هيجيبك هنا تبني مش عايز منك حاجة هتيجي تلاقي الجامع مقفول ترجع بفلوسك خلاص تروح تبني تلاقيه مكتوب على المسجد ممنوع التبرع خلاص في واحد قام بيه فربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب طب صليت بقى يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله الصلاة والسلام استدلال ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول إيه؟ صلى الله عليه وآله وسلم انتوا احنا متفقين من اللقاء اللي فات ان اللي ما بيصليش على النبي نروحه عم الحاج لو ما صليتش على النبي اروحك عليه وعلى اله الصلاه والسلام عشان نبقى متفقين بس عليه وعلى اله الصلاه والسلام لما مر ليله اسري به برجل نائم ورجل على راسه قائم وفي يد القائم حجر يضرب به رأس النائم فيتكسر رأس النائم ويتدهده الحجر فإذا ذهب القائم فجاء بالحجر رجع رأس النائم التأم فصار كما كان فيضربه وهكذا يفعل به إلى يوم القيامة قال من هذا يا أخي يا جبريل قال النائم رجل أوتي القرآن ثم نام عنه فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة يقول ابن القيم فإذا كان من حمل القرآن وهو لا شك أفضل ممن لم يحمله ولو نام يفعل به هكذا فكيف بمن لم يحمل القرآن ونام ما وصلتش لسه صح لا نوصلها ماشي الرجل الذي يحمل القرآن اللهم حفظنا القرآن يا رب اللهم حفظنا القرآن يا رب واحد لما يحفظ القرآن ويجي بالليل ينام ما يقومش يصلي بيه يجي يوم القيامة تتكسر دماغه واحد يقول الحمد لله انا مش حافظ نقول له طيب اذا كان اللي حافظ ونام هتتكسر دماغه فما بالك اللي مش حافظ ونام ده اكيد سيفعل به اشد من هذا كيف تنام وانت لم تحفظ كتاب حبيبك وانت تزعم انك تحب الله مش بتقول بحبه تحبه ما تحفظش كلامه النهارده العيال اللي حافظين اغاني مش عارف مين ومين من الاسماء اللي انتوا تعرفوها العيال اللي حافظين حافظين الكلام ده ليه النهارده اللي بيميلوا افراح اسلاميه ويقعدوا يغنوا الاغاني الجاهليه بالفاظ اسلاميه مهزومين نفسيا مهزومين نفسيا الاسلام هو الاصل وليس البديل صح عيب لما تجيب الاغاني الجاهليه بالحانها وتبدل كلماتها تبقى مهزوم عايز تغني بس مكسوف فتبدلها عايز تخادع ربنا لا الاصل في الافراح توقيفي كما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تزوج نتزوج وكما اعرس نعرس وكما احتفل نحتفل كما تزوج هو واصحابه ما تصلي عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام لكن انا اقول ان اصحاب الاغاني الاسلاميه مهزومون مهزومون نفسيا والا فالاصل القران عشان كده الامام الشافعي قال قلبت ورائي في بغداد شيئا ابتدعه الزنادقه يقال له التغبير يصدون به عن كتاب الله التخبير عبارة عن رئة او طبلة وفي قضيب يقولوا عليه قضيب هو مش قضيب عارف انت المسحراتي المسحراتي بيعمل ايه مش معاه طبلة كده ومعاه ايه حتة حتة جلدة بيضرب بيه هو ده اسمه قضيب بيضرب بيه على على طبلة هي دي قضية التخبير اللي بيتكلم عنها الامام الشافعي كان بدأ الصوفية الغنى والرأس ها بالطريقة دي انهم بيغنوا بيغنوا ايه بحبك يا ربنا بعشقك يا ربنا عايزك يا ربنا ماليش غيرك يا ربنا الكلام اللي هو بتاع الصوفيه ده حبيبي يا نبي مش عارف ايه ها ال- ال- التهريج اللي هم بيعملوا ده وبالطبله ويرقصوا عليه فبيقول الامام الشافعي ان ده بيصدوا عن القران لان الناس بداوا يسمعوا ده ويسيبوا ويسيبوا القران وده اللي حصل النهارده الواد يلتزم يشتري شريط قرآن وشريط الشيخ محمد حسان وشريط فرقة الندى مش بيحصل اه يشتري شريط فرقة الندى وتسمع قلت لكم لما كنت السنة اللي فاتت في المعرض سمعت في مكتبة إسلامية غنى بقول له واحدة بتغني قال لي لا والله ده راجل قلت له لا والله واحدة قال لي والله راجل مش ممكن تقول ان ده راجل مش ممكن ليه لانه بهذا بنقول ان لم... انه يصد بهذا عن كتاب الله لما يقعد يسمع اغاني اسلاميه وينشغل بها عن القران ويقول لك البديل الاسلام بديل الاسلام ينفع بديل يا جماعه الاسلام ايه هو الاصل يبقى نترك الاغاني ونرجع للاصل اللي هو القران كلام الله جد وليس بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا الشاهد ايها الاحبه في الله ان الذين لا يؤمنون بالاخره يجعل بينهم وبين القران حجاب مستور فيكونون من الجاهلين لا علم وفي آذانهم وقرا لا يستمعون وقد طبع على القلوب فلا تسمع بسبب المعاصي والسيئات اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب نعم انتبهوا إخوتي في الله إننا لكي نفهم القرآن لابد أن نؤمن بالآخرة كثير من الناس قلبه مريض والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولكن بسبب عدم فهم القرآن لا يشفى مرض قلبه اللهم اشف قلوبنا يا رب واصلح قلوبنا يا رب القرآن دواء القلوب والقرآن لذة القلوب ومتعة القلوب ولكن عدم الايمان بالاخرة يمنع التلذذ والاستمتاع بالقرآن أيها الأحبة في الله إننا إذا أردنا أن يصل القرآن إلى مسامع القلوب فلا بد أن نوثق الإيمان بالآخرة من جديد نسأل الله أن يرزقنا اليقين بالآخرة وأن يتوفانا وهو راض عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وارزقنا حسن الخاتمة أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وأكم الصلاة